هنا مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله جئتكم الليله معزيا اعزيكم في موت رجب مات شهر رجب انقضى وبدأ شهر شعبان وما أدراك ما شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اخوتي شهر شعبان شهر الحياء من الله وكم تفكرت في خلال هذا الاسبوع طويلا ومليا وبحثت كثيرا وبدقه كيف تعرض الاعمال على الله قعدت افكر وادور واسال واستشير شهر تعرض فيه الاعمال لقيت نص الحديث كده تعرض فيه ايه مش الصحف يا نهار ابيض عملك يعرض على الله يعني مثلا كذبه كتبتها تعرض الكذبه دي على ربنا خيانه خنتها الخيانه نفسها تعرض على ربنا شكلك ايه قدام ربنا وقلنا ان استشعار هذا الامر سيعينك على استشعار العرض على الله يوم القيامه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ولكن احيانا يعيش الانسان بين القبض والبسط فاسعدني ان في شعبان ليله النصف من شعبان وليله النصف ليله مباركه صح حديثها عن تسعه من الصحابه بعض الناس بياخد كده بال بالسوفه ويقول ايه ليس في نصف شعبان حديث او ليس في شعبان حديث صحيح لا لا لا صح الحديث ان الله جل جلاله يطلع الى عباده ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن اللهم اغفر لنا يا رب وسبحان الملك ربنا كريم ولولا أن الإنسان وجد هذا الحديث لتفطر قلبه خوفا وحذرا وحزنا وغما ونكدا وألما و كيف تعرض الأعمال على الله فالشاهد أن هذه الليلة لا يوفق لها إلا من أراد الله أن يرحمه اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين أيها الإخوة أنا أحبكم في الله وخايف عليكم وخايف على نفسي قبليكم اللهم استرنا اللهم عافنا اللهم اهدنا اللهم نجنا اللهم الطف بنا اللهم اصرف عنا اللهم ثبتنا اللهم الهمنا اللهم اعنا اللهم خذ بايدينا هذا الوضع الذي نعيشه في هذه الايام وضع مريب يجعل الانسان يتساءل دوما على لسانه كلمه ما النجاه كيف انجو والاجابه في كلمه واحده فقط انشغل بنفسك ولا تنشغل بشيء اخر انشغل بالله ولا تنشغل بشيء اخر مطلقا كن لله ولا يكن فيك شيء ابدا لغير الله هذا هو السبيل الوحيد للنجاه في هذه الايام الشاهد ان بعض الناس يقول ان شاء الله ليله النصف من شعبان نظبطها وانا عايز اقول لك ان المعامله مع الله ما تنفعش كده فاكرين قصة قلت لكم قبل كده واحد من شبابنا نقول له يا ابني رمضان داخل عندنا دورة في الإعداد لرمضان للدورة الاستعداد لرمضان اقعد بقى تعال اعتكف واشتغل اشتغل معانا يوم يقول ان شاء الله انا مظبط نفسي من اول يوم في رمضان اجازه والاسبوع الاولاني عمره وارجع وبعد كده عمرة تانية في نص رمضان وارجع وللعشر الأواخر اعتكاف في مكة أنا مظبط نفسي على رمضان يا ابني ما ينفعش إن واحد يقول أنا أول رمضان هبدأ ده وجاء أول رمضان فأصيب أباه بجلطة وحمله إلى فرنسا وقضى رمضان بين ممرضات فرنسيات التعامل مع ربنا ما ينفعش كده ان انت تقول له هبقى اجي لك احنا قلنا من احسن في ليله كوفئ في نهاره ومن احسن في نهاره كوفئ في ليله ما بتقومش الليل ليه لانك عاصي بالنهار بتعصي بالنهار ليه لانك ما قمتش الليل نفس الشيء اوعى تفكر انك هتوفق في رمضان وانت مضيع شعبان او هتضيع او هتوفق في شعبان وانت مضيع رجب الا ان تتوب وتبدا فورا اما ان تخادع الله وتسوف معه نسوا الله فنسيهم لذلك يقول اللي عايز ينجح في رمضان يفوز برمضان متى يبدأ من الآن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلا يعني 28 يوم من شعبان صايم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابدأ صيامك كان إذا دخل شهر شعبان أغلق السلف حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء افتح مصحفك بقى وابدأ خلي لسانك يجري مع القرآن خلي لسانك يجري في الذكر ابدأ يتعود النهاردة اللي بيصلي صلاة بعد ما خلص صلاة مش متعود مش متعود انه يقف زياده شويه مش متعود انه يطور ركوع وسجود اتعود ابدا اتعود اتعود السهر عشان ما تنامش في الصلاه اتعود التعب وقله النوم عايزين نبدا هدنه حقيقيه احنا قلنا اللي ماشي بعربيه على سرعه 120 ولا 130 عشان يقف لازم يعمل كنت بقول للراجل الميكانيكي انا زعلان العربيه دي كان على سرعه 160 وادوس فرامل ما, بتق... ما بتمسكش ما فيش عربيه بتمسك على 160 ما ينفعش تدوس 160 تقف وانما عايزه ايه؟ تهدي 120 وبعدين 100 وبعدين 80 وبعدين 60 وبعدين تقف لكن النهارده انت سايق في الدنيا واخداك الدنيا وقاعد ليل ونهار تتابع الاخبار وتتابع وتعمل وتسوي وتتكلم وتدردش وتناقش وتسمع وتتفرج لحد ما يدخل رمضان صب ادخل ما ينفعش لازم من التمهيد قبل رمضان هذه سنة كونية أن تبدأ منذ الآن أظن كفاية كده ولا لسه لسه لسه طب هيخلص امتى المولد ده مش هيخلص وانتم فاكرين انه هيخلص مش هنخلص فلذلك سيبك من المولد ده خالص وخليك مع ربنا اقبل على الله انشغل بالله انشغل بإصلاح نفسك وما يكون سيكون سواء انشغلت به أو لم تنشغل أنت هتعمل إيه ولا حاجة نحن الملعوب بنا الشاهد نريد منذ الآن أن نبدأ خطة لشعبان مفيش لعب بقى الله الله على الجد لازم اربطك في الكرسي يعني هيا ننشغل هيا ننشغل بربنا وبربنا فقط هيا ننشغل باصلاح انفسنا وباصلاح انفسنا فحسب ابدا منذ الان أن تقرأ كل يوم خمسة أجزاء بدون تردد ما تفصلش اوعى عمرك في حياتك مرة تقول لي مش هقدر يا سلامة هتقدر ازاي قلت لك قبل كده عندنا خمس صلوات في اليوم نقرأ مع كل صلاة جزء قرآن نصف جزء قبل الصلاة قبل أذان الظهر قبل أذان الفجر نصف جزء وبعد أذان الفجر نصف جزء قبل أذان الظهر نصف جزء وبعد أذان الظهر نصف جزء والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات بخمس أجزاء في اليوم ختمة كل أسبوع لا تتنازل عن هذا أنا ما فضلتش أقرأ قبل الظهر أقرأها بعد الظهر ما فضلتش أقرأ الظهر خالص أقرأ الجزئين في العصر ما فضلتش لحد بالليل اوعى تنام قبل ما تخلص الخمس أجزاء هموت يا شيخ موت موت وقابل ربنا وانت بتقرا قران موت حد لا يموت اللي من دول اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك يا رب الشاهد أيها الإخوة خمسة أجزاء ثم صم يوما وأفطر يوما مشيها كده من بكرة بكرة إيه الخميس إن شاء الله صوم خميس وافطر جمعة وصوم سبت وافطر حد وصوم اثنين وافطر ثلاث وصوم أربعة وافطر خميس وصوم جمعة وافطر سبت يوم ويوم ماشي شعبان كله يوم ويوم ما ما تفصلش اوعى تقول لي انا هصوم عايز تزود اه ماشي نزود لكن نقص عن كده ما ينفعش اشتغل واذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك كل سنه نقول وما نعملش ان احنا هنجيب ستيكر مكتوب عليه مغلق للتحسينات ونلزقه على بقنا لسه انا جربتها من كام يوم عملت فيها اخرس ونتعامل مع الناس بالاشاره ولو احتجت انك حاجه تكتبها في ورقه اتعلم بقى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا اقفل إيه بقك شوية بقى بطل كلام شوية لسانك ده هو اللي موديك جهنم والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم قل لي مش أنا مش أنت أمال مين اللهم قنا شر ألسنتنا يا رب قنا شر ألسنتنا يا رب يبقى بدأنا بالقرآن خمسة أجزاء يوميا ثانيا الصيام ولما تصوم أوعى لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك لازم تتغير طباعك تتغير أخلاقك تتغير طريقة كلامك تتغير نظراتك تتغير عينيك تتغير فاكرين زمان راحت فين الحاجات بتاع زمان دي كان اسمها مواجهة الشهوة وقلنا ان اللي مش قادر يغض بصره يعمل ايه يلبس نظارة سودة نظارة سودة تقيلة بحيث انه ما يشوفش عدل طب لو ما نفعش ولقى نفسه خاين وقليل الادب وبرضه بيبص من تحت النظارة يحط على النظارة قطن يغمي عين ويشوف بعين واحد بنص عين ما نفعش غميها خالص شوف حد يسحبك حط بلاستر على عينيك اقفلها عينيك اللي هتوديك جهنم دي اقفلها استغنى عنها لازم قول لي ده احنا ايام امتحانات ومذاكره افتحها في الامتحانات يا عم في المذاكره لكن في الشارع ما تفتحهاش واحنا هنلعب على بعض مت... عليا انا تلعب لكن على ربنا ما تقدرش انتبه عالج الامور دايما اقول انه في الطريق الى الله نحتاج الى علاجات حاسمه وفوريه ونهائيه لا مؤقته ولا جزئيه في الطريق الى الله نحتاج الى حلول حاسمه وفوريه ونهائيه لا مؤقته ولا جزئيه حل مشكلتك فورا النهارده قبل بكره حل مشكله لسانك وكف عن الكلام حل مشكله عينيك واعمى شويه عشان تعرف نعمه البصر حل مشكله ودنك واقفل تليفوناتك ريحها شويه كف عن التليفونات شويه وامنعها شويه واقبل على الله قل له الهي اليك جئت جيت لك جيت لك يا رب بذنوب سنه وهموم سنه وقذارة سنة ومشاكل سنة وانا اعلم يا رب انه لا يقدر على مغفره الذنوب الا انت قال الله من علم اني قادر على مغفره الذنوب غفرت له قل لا اله الا الله كن على يقين ان الله قادر وحده القادر لا يقدر على مغفره الذنوب الا هو لكن اكرر وازيد اياك ان تتلاعب بالتوبه تقول تبت وانت مش تايب في الصيام ليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك ثم خذ بحظك من العزلة لازم في شعبان نبدأ ناخد وقتين اعتكاف من بعد صلاة الفجر إلى الشروق ومن المغرب إلى العشاء يوميا لازم يوميا يبقى لك خلوه قول لي طيب انا بالمغرب والعشاء مش فاضي في الشغل ما بقدرش يبقى بالليل في ساعة ونص لوحدك مقفول عليك وما معكش حد ولا تليفونات خلوة خذ بحظك من العزلة اعتزل الناس في هذا الشهر اعتزلهم وانت بينهم شعوريا العزلة الشعورية اعتزلهم نفسيا يعني في وسطهم ومش معاهم دماغك مشغوله بربنا وقلبك مشغول بربنا ثم في المسجد يا اخوه لازم نقدر المسجد قدره في حديث اتدرون فيما يختصم الملا الاعلى في الكفارات والدرجات فقال في الكفارات والمكث في المساجد بعد الصلوات انك تصلي وتفضل قاعد ما تقومش ما تمشيش اللهم فرج كربتنا اللهم ازل الغمه عن جميع الامه يا رب المساجد تتفتح ما تتقفلش بقى يا رب ان المسجد اي مسجد تصلي فيه افضل قاعد ويطردوه كلهم سيبوني قاعد انا قاعد عند ربنا شوي في بيته مش عايز اخرج ما تخرجونيش الحمد لله انا في الفترة الاخيرة والله على طرق السفر وجدت مساجد كثيرة لا لا تغلق مفتوحة بصفة مستمرة وهذا من فضل الله أن يعود هذا الأمر أن المساجد تفضل مفتوحة أن بيوت ربنا تفضل مفتوحة ليل ونهار مفتوح قال لي الناس هيسرقوا قلت له يا عم خليهم يسرقوا الأغنياء يجيبوا سرقوا الساعة هنجيب ساعة غيرها سرقوا المصاحف نجيب مصاحف غيرها ما يجراش حاجة نسأل الله عز وجل أن يهدي السارقين وأن يتوب عليهم اللهم تب على النصابين اللهم تب على الحرمية أجمعين اللهم اهدهم وتب عليهم واغنهم بالحلال يبقى نمرة واحد القرآن اثنين الصيام ثلاثة خذ بحظك من العزلة أربعة الذكر الذكر ده هو الدواء الذكر سبحان الله العظيم يمكن اكثر الناس بيعرف فضل الذكر متاخر قوي اما يكبر في السن يبدا يعرف فضل الذكر الذكر حياه القلوب الذكر اعظم ما يقرب الى الله ويحبب الى الله مش انا اللي بقول كده قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الشله اللي الناحيه دي, دي ما بيصلوش على النبي من المره اللي فاتت وانا ناسي وانا صابر عليكم وساكت بس بنشوف اخرتها معاكم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا ادلكم على خير اعمالكم قول معايا وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قال وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء كثير من العلماء قعدوا يتكلموا يقولوا طب, طب ازاي ازاي افضل الذكر افضل من الجهاد في سبيل الله افضل افضل من الصدقة افضل افضل من كل شيء افضل من الصلاة افضل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ولا ذكر الله أكبر الذكر اللي الإخوة غافلين عنه الذكر لسانك ما يسكتش شغال طول الوقت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اشتغل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتغل اشتغل في الذكر مش هقول أرقام ولا هقول أعداد ولا هقول وقت ولا هقول نوع وزي ما قلت لما تجرب الذكر استغفر وصلي على النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهلل قول لا اله الا الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقول الحمد لله وسب جرب كل أنواع الذكر في الآخر هتلاقي حاجة هي اللي اللي غسلت قلبك اللهم اغسل قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا الذكر يغسل القلب غسيل دش بس لما يبقى ايه كتير مش يقول 33 مش يقول 10 كل يوم لا يبقى كثير بعشرات الالاف لا تكف عن الذكر هذا هو البرنامج ابدأ اشتغل وأسأل الله أن يرزقني وإياكم القبول كان عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه نائما يوما في حجر امرأته فبكى فلما نظرت اليه يبكي بكت فلما راها تنتحب سكت وقال ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت لبكائك فما الذي أبكاك قال ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا فبكيت فبكت حتى اغمي عليها عمرك عملتها واحد رأسه في حجر امرأته بيفكر في ايه سبحان الله عشان كده قلت في نفسي لما تذكرت الأثر ده فين الرجالة دول فين الرجالة دول اللي يذكر آية وهو رأسه على فخذ امرأته ويبكي وتبكي فين النسوان دول فين اخوتي اننا بحاجه الى وقفه لنرى الى اين احنا كافراد رايحين على فين كل الناس مشغوله اليومين دول البلد راح على فين يا عم البلد مش هو في وقت من الاوقات اضطر يقول ايه انا رب الابل وللبيت رب يحميه فاحنا عايزين الشهرين دول شعبان ورمضان انا مسؤول عن نفسي عايز اشوف انا رايح على فين وللبلد رب اللهم قيض لهذه الامه امر رشد يعمل ويحكم فيه بكتابك وسنه نبيك اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واكفنا شر الاشرار يا رب العالمين ايها الاخوه لما قرانا في صلاه المغرب تلك الدار الاخره كانه حين قال ربنا جل جلاله تلك الدار الاخره قال هي دي هي دي الاخره تلك الدار الاخره هي دي الاخره لو جبنا بقى من اول الايه فخرج على قومه في زينته قارون لما قالوا له اتق الله وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره بعض الناس احيانا تزيده التذكره طغيانا قال لهم طب انا هوريكم بقى فخرج على قومه في زينته راح مطلع الزينه بتاعته كلها الذهب والمجوهرات وما يملك وفرشها على عربيات ولف بها في البلد والناس وقفوا على الصفين يعملوا ايه يتفرجوا ودي مصيبة الفرجة انا بقول ان في ناس هوايتهم انه يتفرج هواية ينزل وسط البلد يمشي على قدام المحلات يبص بس على الم... على الفاترينات هوائي زول كان مش شرط ينزل وسط البلد دلوقتي البلاد كلها بقت فيها اكتوبر في اي حته في اي حته بس يمر يبص على المحلات يا نهار ابيض جزمه ب 99 جنيه و99 قرش ومش عارف القميص بكام وبيتفرجوا فقط ماشي في الشارع بس بيبص على العربيات ودي نوعها ايه ودي بكام دلوقتي ودي ماركتها ايه ودي ماشي بيبص على النسوان ويجي يقول لك ده في فجور زائد اليومين دول ده النسوان بقت تلبس حاجات عجيبه شفت واحده لابسه طب شفت ليه؟ اللهم استرنا يا رب ده في اخوه وشباب لابسين مش عارف ايه الشاهد عينيك نهانا الله عن هذا نهيا صريحا قال الله لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لا تمدن نهي صريح لا تمدن عين ما تبصش ما تبصش ولذلك جاء التحذير الشديد من السلف من النظر إلى بيوت الظلمة نهوا عن النظر إلى بيوت الظلمة يعني بيت الظالم نفسه ما تبصلوش عربيته فضلا عن النظر إلى وجهه نفسه إلى الظالم نفسه قلنا ان دي عقوبة ام جريج العابد لما غضبت عليه دعت عليه بايه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات فاللي ينظر في وجوه المومسات ده معاقب امه دعي عليه الشاهد غض بصرك عن هذه ال... خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا سلام هي دي الناس اللي عايشة إنه لذو حظ ده راجل محظوظ الشاهد فخسفنا به وبداره الأرض الارض اتشقت وبلعته والناس بتتفرج واقفين على الصفين وماشي في الوسط الارض اتشقت في الوسط وبلعت قارون وما يملك ان ربك لبالمرصاد ف قال الذين تمنوا مكانه بالأمس اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قالوا إيه وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي كلمة تعجب كأنهم ما فقوش ولا فهموا إلا بعد ما خسف به الأرض قال الله تلك الدار الآخرة هي دي الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أظن في بداية كلامنا في الرحلة الدار الآخرة قلنا عايزين رجل الآخرة أهل الآخرة هل أنت من أهل الآخرة اللهم اجعلنا من أهل الآخرة الدليل ايه الدليل على انك انت مش من اهل الدنيا انت من اهل الاخرة انك لست رجل الدنيا انت رجل الاخرة ما الدليل ما الاثبات ان انت رجل الاخرة ان انت من اهل الاخرة انك تحب الاخرة انك تريد الاخرة قال الله ومن اراد الاخرة و سعى سعى لها سعيها لها سعي خاص وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الشاهد إخوة أهل الأخرة من أول صفاتهم وأوضح مميزاتهم أن الآخرة دائما نصب عينيه قال لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي طول الوقت بيقول يا رب أموت طول الوقت عايش حالة الموت طول الوقت طول الوقت الآخرة نصب عينيه عشان كده عبد الله بن رواحة حتى وهو نائم في حجر امرأته تذكر الآخرة تذكر الآخرة وإن منكم إلا واردها الكل هيعدي عليها هي إيه جهنم وإن منكم إلا واردها الكل إن منكم سيرد أخبرنا عن حتمية الورود ولم نأمن الصدور من سيصدر عنها الكل هيعدي على جهنم قبل ما أقول الصراط والمرور على جهنم فاتتنا حتة قال ربنا جل جلاله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى حين تنفتح السماء فتصير أبوابا وتطاير الصحف ويتم الوزن يأتي الله وجاء ربك والملك هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر ان ياتي الله نثبت صفه الاتيان ونفوض في الكيفية فالإتيان معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يأتي الله والملائكة صفا صفا والقرآن دايما اقول لكم ما بيتاخدش بالكيله كده ده بيتاخد بالكلمه عشان كده السياق السياق خطير سوره الفجر قال الله فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا اوعى تفكر لما ربنا يديك دنيا يبقى بيحبك ابدا ابدا اعطاء الدنيا ليس علامه الحب ابدا ابدا لم يكن قط علامه حب الله وانما علامه حبه لك ان يفتح لك عمل الاخره ابواب عمل الآخرة يفتحها ويحببها إليك وييسرها لك ويتقبلها منك فيرزقك أثرها في قلبك يبقى كده بيحبك بس فيش علامة تانية غير دي أما الدنيا فالله يعطيها لمن يحب ومن لا يحب بالعكس ده الكفار أسعد الناس بالدنيا صح ولا لا؟ هم أسعد الناس في الدنيا عشان كده ربنا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يبقى لما أكرمه ونعمه ابتلاه ده بلاء وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أيضا بالتقدير الرزق ابتلاء كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا هتفهم كل اللي فات ده إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ بجهنم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم لها سبعون الف زمام على كل زمام سبعون الف ملك يجرونها عارف يعني ايه سبعين الف زمام سبعين الف طرف سبعين الف ديل سبعين الف ايد سبعين الف باب مفتاح جهنم اللهم نجنا من النار يا رب سبعين الف زمام كل زمام سبعين ألف ملك مسكينه سبعين ألف ملك انت مقدر كلمة سبعين ألف يطلعوا قد ايه دول يعني العدد الضخم ده مسكين طرف من أطراف النار مسكينها فتزفر بهم زفرة يومها يشيب لهولها الولدان إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ جهنم مغطاسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من جهنم لسان زلق طلق يقول إلي يا منافق إلي يا كافر إلي يا فاجر فيلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطير الحب واقف وسط الناس ولا على باله يفاجأ بلسان من النار يطلع كده تعال يا فاجر تعال يا مجرم تعال يا تنقيهم نقاوة ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا دي قبلها على طول ده اللي هيعدي اللي فاضلين لكن النقاوة هيتاخدوا في الأول من الموقف على طول زي ما هيطلع اللي يدخلوا الجنة بغير حساب برضه في النار بغير حساب كده عدل اللهم نجنا من النار يا رب وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قول بقى يا ليتني للصبح وما عادش فيها يا ليتني ولا تحين ليت بعد أن يعرض الناس على الله ينادون هيا إلى الصراط احنا قلنا بس كانت الحتة اللي فاتتنا أن يأتي الله والملائكة وأن يؤتى بجهنم فصارت الآن جهنم حاضرة في الموقف في, المو... في أرض الموقف جهنم موجودة وينصب عليها الصراط هذا هو الصراط زي ما شايفين شايفين سلم يا رب سلم جهنم والعياذ بالله وهذا الصراط منصوب على شفيرها بالظبط كده تحديدا اقف عشان تشوف لازم تشوف الوضع مخيف الصراط اهو منصوب على شفير جهنم اقعد بقى الصراط منصوب على شفير جهنم والكل واقف في هذه الجهة ومطلوب منه أن يمر إلى الجهة المقابلة أن يتجه إلى الجهة الأخرى عدي مر وانت واقف هنا اركب الصراط وانت شايف جهنم بت- مولعة تحت ولع نار لهالبها واصلة لأطراف الصراط وانت واقف مر والصراط عليه كلاليب كلاليب هذه الكلاليب تدور انا بحاول نعطيك نموذج محسوس للآخرة عشان قلبك يفوق نموذج محسوس للآخرة عشان تحس بالخطر لم أنا عايزك تحس رجلك وهي محطوطة على طرف الصراط تحس والكلوب ده بيتغرز في بطنك هتعمل ايه احساس حقيقي عايزك تحس احساس حقيقي دلوقتي الكلوب الاول كلوب التوحيد وعمال يلف على الصراط كده بيلف على الصراط يعني بي- بيلف كده عدي هيعدي ازاي عدي والكلوب ده عمال يلف ويدور مش كلوب واحد بقى كلاليب كلاليب شتى كلوب التوحيد كلوب التاني كلوب الصلاة كلوب التالت كلوب الزكاة الر- كلوب الرابع كلوب الصيام وهكذا كلاليب متعددة وكلها عمالة تلف تلف بتلف بصفة مستمرة عد يمشي إذا كان هو موحد عدى من كلوب التوحيد جه عند كلوب الصلاة الصلاة فيها نقص يروح كلوب الصلاة جايبه من بطنه وقلبه في جهنم ينزل في جهنم صلي لحد ما يخلص اللي عليه واطلع هات من الاول يبدا يمشي الصلاه من الاول عدى كلوب التوحيد وعدى كلوب الصلاه جه عند كلوب الزكاه زكى عدي ما زكاش كلوب الزكاه يجيبه من بطنه يروح منزله جوه جهنم يعدي من عليه من الزكاه في جهنم ويطلع وهكذا وهك... اتفضلوا اجلسوا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد عارف يعني إيه يوثق يكتفه هيكتفك الصراط منصوب وانا عايزك تحس الليله دي بالصراط قال رسول الله ادق من الشعر وأحد من السيف ارفع من الشعرايه وحاد زي السيف يقطع رجلك نصين طبعا في ناس اللهم اجعلنا منهم يا رب الناجين انواع منهم يمر كالبرق ومنهم كاجاويد الخيل ومنهم من يعدو عدوا جري جري ياخدها جري ومنهم من يمشي ومنهم من يقوم ومره ويقع مره عارفين القضيه دي ازاي زي الدنيا بالظبط اللي كان في الدنيا على الصراط المستقيم جري مسارع الى مرضات الله في الاخره هيبقى على الصراط على الصراط الاخره كده برضه اللي كان النهارده في الدنيا بيقوم ويقع شويه يلتزم وشويه يسيب شويه يعصي وشويه يطيع شويه حاله كويس وشويه حاله تعبان وقاعد يتدلع ويقول لي انا حالي شويه شويه في الاخره برضه كده هيقوم على الصراط ويجي الكلوب يجره نزله في جهنم قضى اللي عليه ويطلع تاني ويعيد من الاول كل مره يعيد من الاول تخيل معايا رعب قلبك وانت بتعدي على الصراط ده عشان كده سيدنا عبد الله ابن رواحه بكى بكى قال هعدي ازاي كيف نمر سيدنا النبي نفسه صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال أما عند ثلاث فلا أريدك أن تستشعر هذا المعنى حس بالصراط تحت رجلك حس بالكلوب نفسه ازاي ازاي بيلتف وانت تعدي منه حس بعدد الكلاليب يا ترى انهي كلوب هيجيبك وامامك الان فرصه فرصه لتستدرك ابدا عدها كلوب كلوب التوحيد قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم تخلص من الشرك الصلاه زود النوافل لتعوض عنك النقص في الفرائض الزكاة الناس اللي بتحاسب ربنا بالملين وتقول لا انا هعملها على على على الذهب مش على الفضة يا ابني ما تحاسبش ربنا انت بتضيق على نفسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق عليك ولا توكي فيوكي عليك أنفقي قال لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا بحتر بحتر فلوسك لوجه الله لا توكي يعني ما تربطش الكيس ما تحزمهمش وتربطهم وانت وترصهم لا توكي فيوكي عليك لذلك في الزكاة تصدق كثيرا عشان لو عليك حاجة في الزكاة تعوضها الصدقة وهكذا امشي مع شعب الإيمان شعبة شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق خلصهم عشان تيجي آمن تعدي من قدام على الصراط وكل الكلاليب تفوتك تفوتك تفوت وتعدي او تمر كالبرق لا يشعر بك اخوتي استشعروا هذا المشهد لا تنسوا هذا المنظر استشعروا هذه الكلاليب وهذا الصراط واعمل لهذا اليوم تنجو منه غدا اسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم العمل احبكم في الله وسلم هنا مدرسه الربانيه مدرسه الربانيه من مدرسة الربانية نتحدث